أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس الرابع عشر من دروس السيرة النبوية العهد المدني في الدرس السابق تحدثنا عن الأحداث التي تلت غزوة أحد وكما ذكرنا فإن الفترة التي أعقبت غزوة أحد كانت فترة عصيبة جدا على الدولة الإسلامية اهتزت هيبة الدولة بصورة جعلت الكثير من الأعداء يطمعون فيها سواء من داخل المدينة أو من خارجها وتحدثنا عن الأزمات الخمس التي مرت بالأمة الإسلامية في الشهور الستة الأولى بعد أحد وانتهت الأزمة الخامسة منها بمواجهة مع يهود بني النضير وبفضل الله انتصر المسلمون بالرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلوب اليهود ونزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا من المدينة إلى خيبر بخروج اليهود في ربيع أول سنة 4 هجرية دخل المسلمون في مرحلة أخرى استعادوا في هذه المرحلة كثيرا من هيبتهم وكانت السنة التي تلت خروج اليهود يهود بني النضير سنة طيبة جدا من سنوات الدعوة سكن فيها المنافقون انتشرت فيها سرايا المسلمين وغزواتهم في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية بل وأخلفت قريش كما تحدثنا في الدرس السابق موعدها مع المسلمين في شعبان أربعة هجرية فيما عرف في التاريخ بغزوة بدر الصغرى وهدأ يهود بني قريظة وأقروا بالعهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا أيضا في الدرس السابق أنه نتيجة استقرار أوضاع المسلمين تحرك القلق في قلوب جميع أعداء الأمة من يهود ومشركين ومنافقين فبدأوا يفكرون في شيء يمنعون فيه الدولة الإسلامية من إكمال المسيرة وتولى كبر التدبير لهذا الأمر فرقة من اليهود يهود خيبر ويهود بني النضير كونوا وفد تقريبا حوالي 20 واحد وتحرك هذا الوفد في الجزيرة العربية هنا وهناك ليجمع الجموع لحرب المسلمين واستطاعوا أن يحمسوا قريشا أن تخرج أربعة آلاف مقاتل واشتروا غطفان وبني سليم بالمال على أن يخرجوا ستة ألاف مقاتل وتحركت هذه الجموع الضخمة عشر تلاف مقاتل صوب المدينة المنورة الهدف استئصال المسلمين تماما ليس الغرض الانتصار في موقع عابرة ولكن الهدف هو إنهاء الوجود الإسلامي بالمرة في الأرض ووصل النبأ المرعب إلى المدينة المنورة أما المنافقون فظهر نفاق معظمهم وقالوا لا طاقة لنا أبدا بحربهم وظهرت عليهم علامات الرعب والهلع هؤلاء لم يكتفوا بالهلع والقعود بل حاولوا أن يمنعوا الآخرين من الحرب بحجة أنها حرب لا طائل من ورائها قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت ده كان رد فعل المنافقين أما المؤمنون الصادقون فإنهم سبحان الله ومع عظم الخض إلا أنهم وجدوا فيه بشرى والبشرى هي أن الله عز وجل وعد المسلمين بالنصر على أعدائهم إن هم تجمعوا لهم ووعدهم بالنصر إن وصلت الأزمة إلى الذروة أين هذا الوعد؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا الوعد في قوله تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب المسلمون الآن يقتربون من مرحلة الزلزال فإذا النصر أيضا يقترب ده كان شعور المسلمين علشان كده خدوا الموضوع بمنتهى الجدية وبدأوا يفكرون في الأزمة القادمة بإيجابية نعمل إيه أول حاجة عملوها مجلس شورى الله بداية صح وراجعوا صفات الجيش المنصور اللي قلناها قبل كده في بدر هتلاقوها كلها سبحان الله موجودة بالتفصيل في جيش الأحزاب أصل دي سنن يا إخواني وأخواتي مش مصادفات اتعمل مجلس الشورى مجلس من المهاجرين القرشيين والأنصار الأوس والخزرج وغيرهم من القبائل المختلفة بل إن فيهم من ليس عربيا أصلا مثل بلال الحبشي ومثل سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين ودي عظمة الدين الإسلامي وشوف قد إيه خبرات بتتراكم في الأمة الواحدة نتيجة جمع البشر من كل العناصر والقبائل والأجناس والبلاد تحت راية واحدة أدي أزمة الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الحل بتاعها على ايدين راجل مش من العرب أصلا ولكنه من المسلمين سلمان الفارسي آدي الجيش الإسلامي بيستفيد من خبرة الجيش الفارسي ومن تجارب شعب كامل زي شعب فارس وآدي سلمان الفارسي سبحان الله مع كونه لم يدخل في الجماعة المسلمة إلا منذ أيام أو شهور قليلة ولعل هذه هي المشاركة الأولى له مع الصف المسلم مع ذلك سبحان الله تجده قد انصهر تماما في الصف المسلم أصبح عضوا فاعلا في الأمة أصبح له رأي معتبر مش حاسس أبدا أبدا إن هو غريب هي دي دولته هي دي أمته هو ده دينه وعلى فكرة سلمان أسلم من بدري قوي من أول الهجرة لكنه كان عبد عند أحد اليهود ولم يعتق إلا قبل الأحزاب بقليل قال سلمان يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة سمعوا الفكرة سبحان الله عجبتهم وبسرعة ظهرت فيهم صفة الحسم وعدم التردد خدوا القرار مباشرة لازم نبدأ في الحفر حالا وهنا بنشوف حاجة مهمة جدا يا إخواني ونقف عليها هي واقعية المنهج النبوي يعني إيه واقعية المنهج النبوي واحد ممكن يقول كيف يجبن المسلمون عن اللقاء فيحفروا الخندق ولا يحاربون والإجابة هنا أن الإسلام دين واقعي مع قناعتنا التامة بأن ربنا سبحانه وتعالى معانا إذا كنا معاه وهينصرنا إن نصرناه إلا إننا بناخد سبحان الله بكل الأسباب عشر تلاف مقاتل مشرك ضد ثلاث تلاف مقاتل مسلم هم كل أهل المدينة الرجال لقاء غير متكافئ وبالذات إن العشر تلاف دولت ممكن يزيدوا وممكن يجي معاهم يهود خيبر وممكن تيجي قبائل مشركة تانية غير قريش وغطفان وبني سليم ممكن أي حاجة تحصل الكلام ده كله خلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يختاروا محاولة تجنب اللقاء قدر المستطاع فكانت فكرة الخندق فكرة ممتازة فعلا لم نهرب من أرض الموقعة لم نتنازل عن شيء وسيوضع العدو في مأزق لأنه لن يستطيع أن يعيش طويلا بعيدا عن بلاده وطعامه وشرابه وتجارته فسيصبح عامل الزمن في صالح المسلمين فعلا كانت فكرة ممتازة وبسرعة الرسول صلى الله عليه وسلم خد مجموعة من الصحابة وتفقد أطراف المدينة عشان يشوف المكان المناسب لحفر الخندق بياخد بكل الأسباب ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان شرق المدينه وغرب المدينه ليه حمايه طبيعيه مرتفعات الحره الشرقيه والغربيه وكمان جنوب المدينه محمي بغابات طبيعيه واحراش تفضل منطقه الشمال ومنطقه الجنوب الشرقي منطقه الجنوب الشرقي فيها ديار بني قريظه وهم الى الان على العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعهد لا يقضي فقط بعدم معاونه قريش ولا اجارتها ولكن يقضي ايضا بالدفاع المشترك عن المدينه المنوره إذا دهمها عدو أيا كان هذا العدو ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رسالة ليؤكد العهد معهم فأكدوا العهد وتأكيدهم ده يا إخواني مهم جدا جدا لأن جيوش المشركين لو دخلت من عندهم ده معناه إنهاء الوجود الإسلامي تماما واستئصال شعب المسلمين بكامله ونحط طبعا الكلام ده في أذهاننا هيكون له تطبيق في آخر المحاضرة تفضل منطقة الشمال هي اللي مفتوحة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القرار بحفر الخندق في شمال المدينة المنورة ليغلق المنطقة ما بين الحرة الشرقية والغربية وإذا كان القرار زي ما شفنا سهل وسريع فالتنفيذ مش بس صعب لا تقدر تقول ان التنفيذ ممكن يبقى مستحيل مشروع حفر الخندق ده مشروع لا يتخيله عقل بأي حال من الأحوال مشروع جبار بمعنى الكلمه الخندق عمقه 5 متر وعرضه 5 متر في أقل التقديرات بعض التقديرات بتوصل بيه العرض 10 و12 متر لكن خلينا في عرض 5 متر وطوله 12 كيلو تخيل 12 كيلو 12 ألف متر المعلومات ديت من الموقع الرسمي للمدينة المنورة على الإنترنت موقع المساحة بتاع المدينة المنورة الأبعاد ديت معناها إن الأرض اللي مفروض تتحفر حجمها 300 ألف متر مكعب تخيل رقم مهول أنا قعدت مع أكتر من مهندس علشان نتصور الجهد اللي اتبذل ده العامل دلوقتي قدرته على الحفر في اليوم الواحد مش أكتر من خمسة متر مكعب وده لو بيحفر في أرض رملية سهلة وبعمق متر واحد بس كل ما العمق يكون أكتر قدرة العامل على الحفر بتقل لأن عليه إنه يحفر في أرض أصعب ويخرج الحفر وينقله بعيد ويرجع ينزل تاني أو تكون بقى في فرق كتيرة لحمل ونقل الأتربة الهائلة اللي بتخرج من الحجم الضخم اللي احنا بنحفره ده الصحابة كلهم في المدينة 3000 ومش كلهم بيحفروا في ناس مشغولة بالحراسة في نبطشيات مستمرة ليل نهار وفي ناس بتخدم في أمور الطعام والشراب وفي ناس ممكن تبقى مريضة أو كبيرة في السن ومع ذلك لو كلهم اشتغلوا مستحيل تخلص حفر الخندق في هذا الزمن القياسي حفر الخندق خد أسبوعين بس أسبوعين بس تخيل هنفترض ان كل صحابي هيشتغل 16 ساعة يوميا مش 8 هيضاعف الشغل برضه صعب صعب جدا كل ده مع افتراض ان الارض رملية سهلة فلو تخيلت ان الارض صخرية بتحتاج في زماننا دلوقتي الى معدات خاصة جدا وشواكيش الكترونية ولوادر خاصة هتعرف قد ايه العمل ده كان جبار لو اضفت لكده اننا بنحفر لعمق 5 متر مش متر واحد ولو أضفت لكده أن نقل كميات التراب لأماكن بعيدة عن الحفر هي برضه مسؤولية نفس ال 3000 صحابي اللي بيحفروا دولت ولو أضفت أن الخندق متسع في بعض الأماكن إلى أكتر من 5 متر ولو أضفت نقص خبرة المسلمين في هذا العمل أول مرة في حياتهم يحفروا خندق ولو أضفت بقى كثرة الأعداد العاملة وتوزعها على 12 كيلو إزاي ممكن تدير فرق بهذه الضخامة وإذا أضفت إلى كل ذلك أن هؤلاء يعملون في ظروف شديدة الصعوبة من جوع وبرد وخوف من قدوم الأعداء في أي لحظة سبحان الله لو أضفت كل ده هتعرف إن ده عمل جبار فعلا بكل المقاييس جبار العمل ده في زماننا محتاج عشان يتم في أسبوعين أكتر من 200 لودر وشواكيش إلكترونية زي ما قلنا وعشرات السيارات النقل عشان تشيل الأتربة وعايز إدارة هندسية كاملة ومحتاج مجموعة من الاستشاريين المتخصصين في الحفر عايز تعرف صعوبة المشروع ده قارنه مثلا بمشروع مترو الأنفاق شوف قد إيه كان صعب وخدنا فيه عشر سنين وتعطلت الدنيا في ألف حتة واتسرق الونش من ميدان رمسيس المهم مشروع الخندق فعلا يا إخواني كان مشروع خرافي فعلا واحد من المهندسين اللي كنت بحسب معاه حجم المشروع ده رمى القلم من ايديه وقال لي لا لا لا يا دكتور مش هينفع مش هينفع ابدا الموضوع ده مش في امكانيات البشر قلت له صدقت في حاجات مش هتعرف تفهمها الا ان تكون مؤمنا حقا بالله عز وجل فاكرين كلامنا على غزوه بدر فاكرين ازاي النصر تم فاكرين جند البركه ان يضخم الله عز وجل جدا جدا من نتيجه جهد يبدو في ظاهره بسيطا فينتج نتائج عجيبة فاكرين الكلام ده البشر في العادي ما يقدروش بأي حال من الأحوال إنهم يعملوا العمل ده بس ربنا سبحانه وتعالى لو أراد بيخليهم يقدروا سواء كان بإيديهم أو معاهم ملائكة أو جنود إحنا مش شايفينها لكن ده واقع شفناه وبنشوفه وهنفضل نشوفه لحد يوم القيامة طول ما في ناس تستحق نصر ربنا سبحانه وتعالى واتحفر الخندق العملاق وتم المشروع الجبار ولازم نقف وقفه المشروع ده نجح تماما المشروع ده عمل جماعي ضخم لازم ليه ضوابط خلته ينجح يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه عشان يدي المشروع ده اكبر فرص النجاح الحقيقه يا اخواني الرسول صلى الله عليه وسلم ادار المشروع بكفاءه غير متخيله وضع لنا قواعد نجاح الاعمال الجماعيه اي عمل جماعي اي مشروع كبير وعلى فكره لو حتى مجموعه من المشركين غير المؤمنين أخذوا بالقواعد ديت هينجحوا ما بالكم لو كانوا مؤمنين وربنا سبحانه وتعالى بيأيدهم يا ترى إيه هي ضوابط العمل الجماعي اللي علمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الضوابط كتيرة جدا جدا لكن تعالوا ناخد منها أربعة بس مش عشرة أولا مشاركة القائد لجنوده مشاركة الحاكم لأتباعه مشاركة صاحب العمل لعماله لو شارك القائد جنوده فإنهم لا شك يخرجون أقصى طاقتهم ومش نتيجة خوفهم من القائد لا نتيجة شعورهم بقضية مشتركة مهمة نتيجة إحساسهم أن الموضوع ده بتاعهم كلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النبي المطاع وهو الحاكم لدولة المدينة وهو القائد الأعلى لجيش المسلمين بينزل بنفسه يحفر مع المسلمين مش بس بيشرف على الحفر لا بيحفر بنفسه بيضرب بالمعول بنفسه بيشيل التراب بنفسه كشف بطنه علشان الملابس لا تعوق الحركة والصحابة مش شايفين بطنه من التراب اللي مغطيها متخيلين هي دي ضوابط نجاح العمل الجماعي الجيش كله جعان مفيش أكل شوف كلام أنس رضي الله عنه عن المسلمين أيام الأحزاب يقول كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير وأنا ساعتها طفل صغير تخيل كف كله قد إيه فيصنع لهم فيصنع لهم بإهالة سنخة الإهالة اللي هي دهن سنخة يعني تغير لونها وطعمها من القدم توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق كلام لأنس إخواني وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن هو ده أكلهم طب الشعب الجعان ده القائد بتاعه بياكل إيه شوف أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه بيقول إيه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع صلى الله عليه وسلم عن حجرين الشعب جعان القائد جعان أكتر من الشعب ده شعب ممكن ينجح فعلا في أعماله الجماعية كتير بنفشل في أعمالنا الجماعية لأننا بنسمع خطب رنانة تدعو إلى الكفاح وإلى العمل وإلى الجهد وإلى شد الحزام وإلى الانتماء ثم لا نجد من يلقي بالخطب الرنانة في الخندق مع الشعب بالليل وحده الشعب كادح وقواده مستريحين الشعب بائس وقواده مترفين الشعب جعان وقواده شبعانين ازاي ممكن عمل ينجح في وضع زي ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان عنده طعام قليل جدا جدا قليل من اللحم وقليل من الخبز يكفي لرجلين أو ثلاثة راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم شايفه جعان أكتر من الناس كلها هو نفسه بيقول رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا يعني جوع شديد حب يعزم الرسول صلى الله عليه وسلم واتنين من أصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف إن في أكل ما راحش في السر علشان ياكل سبحان الله مع إن دي أكلة اتعزم عليها مش حرام لو كل منها لا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الخندق وبأعلى صوته نادى يا أهل الخندق أخوكم جابر أعد لكم وليمة طبعا جابر اتخض راح يجري لمراته يقول لها الفضيحة الفضيحة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأهل الخندق وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بألف من أهل الخندق متخيل متخيل موقف جابر وموقف مراته سبحان الله في موقف لطيف لمراته بتقول له هل أعلمته أن الطعام يكفي رجل أو رجلين فقال نعم قالت الله ورسوله أعلم انتهى اليقين سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم جه ومعاه الألف وبمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أخرج لهم الطعام من البرمة والخبز من الفرن وأخذ يطعمهم عشرة عشرة يخش عشرة ياكلوا ويطلعوا عشرة ياكلوا ويطلعوا حتى انتهى منهم جميعا وخلي بالك ثم أكل هو صلى الله عليه وسلم في النهاية آخر الناس صلى الله عليه وسلم مش شايف نفسه خالص هو شايف شعبه بس يبقى ده من أهم ضوابط العمل الجماعي وعلى أي مستوى بقى سواء كان العمل الجماعي ده متكون من ثلاثة أو من عشرة أو من ألف أو من أمة كاملة مشاركة القائد لجنوده دي أول حاجة الضابط الثاني توزيع الأعمال على الجميع كتير قوي أعمالنا بتفشل لأن ثلاثة أو أربعة شايلين الشغل كله وباقي الصف مريح مش شغال وإحنا فاكرين الدنيا ماشية فاكرين في إنجاز لا الحقيقة إن ده أقل من عشرة في المية من اللي ممكن نعمله لو كلنا اشتغلنا الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الأعمال على الجميع الكل بيشتغل مفيش حد أحسن من حد مفيش حد كسلان أو مطنش كان بيدي كل عشرة من الصحابة مسافة أربعين ذراع يخلصوا وبعدين ياخدوا غيرها وغيرها وهكذا الكل شغال الضابط الثالث الجمع في الإدارة بين الحزم والرفق مفيش حد يمشي من غير إذن والإذن يا إخواني وأخواتي مش تمثيلية مش شيء كده روتيني لا معنى له لا الإذن يعني إذن يعني لو القائد للعمل الجماعي رفض الإذن يبقى خلاص مفيش إذن لو قضية الطاعة ديت مش واضحة في ذهن العامل يبقى ملوش معنى العمل الجماعي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه شوف ربنا بيقول إيه بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمه بيعلمنا قضية الحزم في الإدارة بيقول له إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع عمل جماعي يعني لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن وخلي بالك فأذن لمن شئت منهم من ترى أن العمل لن يتأثر بغيابه أو ترى أن الظرف اللي عنده قهري فأذن له يعني الإذن مش مجرد إعلام لقائد العمل لا ده طلب يحتمل الرفض ويحتمل القبول ومع ذلك إخواني وإخواتي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعسف في استخدام هذا الحق بل كان فعلا يأذن لبعض الصحابة إن رأى أن لهم ظرفا قهريا طارئا وكان الجميع ينظر بصدق إلى أهمية إنجاح العمل الجماعي اللي بيقوموا بيه وفي نفس الوقت ما كانش الحزم ده معناه الغلظة والجفاء والقسوة حاشا لله لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي ممكن نجمع بين الحزم والهيبة والاحترام مع اللطف في المعاملة والرقة في الحديث بل وبالدعابة والمرح والترفيه تعال نشوفهم هما بيحفروا الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم شغال مع الصحابة في نقل التراب وهو بيعمل ايه ينشد معهم شعر ابن رواح رضي الله عنه يقول الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بينشد يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا الشاعر قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لكن اللي بينشده دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم وكمان كان بينشده بنوع من الغناء يمد صوته صلى الله عليه وسلم في آخره في آخر الكلمة أبينا هكذا ويشوفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيحفروا في البرد وفي الجوع فيقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وفي رواية فاغفر للمهاجرين والأنصار لأنه صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعرف يقول الشعر فيرد عليه الصحابة ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا شايفين الجو ده أيوة في حزم ونظام وترتيب وخطة لكن في جو جميل من الألفة والمحبة والسعادة الحقيقية ازاي عمل ممكن يفشل في الجو ده مش ممكن يبقى قلنا ثلاث ضوابط مهمة للعمل الجماعي مشاركة القائد لجنوده توزيع العمل على الجميع الجمع في الإدارة بين الحزم والرفق فاضل ضابط رابع مهم جدا جدا انك تحس ان العمل ده ممكن ان فرصة النجاح كبيرة رفع الهمة ببث الأمل في النفوس مش هنسى أستاذ كان بيمتحني في الكلية امتحان شفوي ربنا بقى يسامحه أول ما دخلت عليه قال لي هسألك سؤال وأنا متأكد إنك مش هتعرف تجاوب يا لطيف طب ليه الإحباط؟ ليه تقتل في اللي قدامك كل أمل في النجاح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرفع همة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا في كل المواقف الصعبة ده كان منهج حياته صلى الله عليه وسلم واللي عملوا أيام حفر الخندق فوق التخيل مش بيقول لهم في امل في حفر الخندق ولا بيقول لهم في امل اننا ننتصر على الاحزاب اللي جايه ولا بيقول لهم في امل ننتصر على العرب لا بيرفع همتهم لاعلى من كل احلامهم ده بيزرع جواهم امل في سياده العالم العالم وليس في سياده المدينه او الجزيره العربيه شوف ازاي ممكن عمل جماعي ينجح اسمع قال صلى الله عليه وسلم وهو يضرب صخره صعبه اعترضت الصحابه قال بسم الله الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة تخيل يبشر بفتح الشام في لحظة حفر الخندق ثم ضرب الثانية فقطع آخر يعني قطع جزء آخر من الصخرة فقال الله أكبر أعطيت فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن سبحان الله بيقول لهم شايف قصر الحكم بتاع فارس مملوك للمسلمين إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني تخيل عظم كده من أحلامك كبر أهدافك مش قضيتنا أبدا هي الحصار ولا قضيتنا هي الدولة الصغيرة اللي احنا عايشين جواها لا قضيتنا هداية العالمين قضيتنا حمل هذه الرسالة إلى كل بقاع الأرض ويبشرهم ان الكلام ده مش اوهام لا هيحصل ان شاء الله هيحصل وهيوصل الاسلام الى فارس والروم واليمن وهيوصل لكل بقعه في العالم قديما وحديثا لان ده وعد ربنا سبحانه وتعالى والله لا يخلف الميعاد علشان كده يا اخواني واخواتي الصحابه نجحوا فعلا في حفر الخندق العملاق لو كان عندهم يأس وإحباط ما كانوش قدروا يحفروا 20 أو 30 متر مكعب بس مش هقول لك 300 ألف متر مكعب واتحفر الخندق والمشروع نجح ومع ذلك الامتحان لسه ما انتهاش لسه هنخش في مرحلة الزلزال علشان نخلص من كل المنافقين وجاءت الأحزاب الكلام ده كان في شوال خمسة هجرية عشر تلاف مقاتل مشرك من قريش وغطفان وبني سليم وغيرهم والرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بحفر الخندق وقعد بعد كده سلبي لا جمع الصحابة ال 3000 اللي اشتركوا في الحفر ونظم نقط حراسة للخندق وفرق قتال وكتائب مقاومة علشان يمنع المشركين من تخطي الخندق تحت أي ظرف والأحزاب اتفاجئت مفاجأة العمر عملوا في حسابهم كل شيء إلا هذا الخندق قالوا هذه مكيدة ما عرفتها العرب وصدقوا بس هم نسيوا إن المسلمين مش بس عرب وبدأ المسلمون في رمي المشركين بالنبال علشان يمنعوهم من عبور الخندق أو ردم الخندق وحاول المشركون بكل ضراوة أن يقتحموا الخندق ونجحوا فعلا في العبور من مكان ضيق في الخندق بفرقة على رأسها أحد أبطالهم كان اسمه عمرو بن عبد ود ومعاه عكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم من فرسان قريش لكن تصدى لهم المسلمون وحدثت مبارزة رهيبة بين عمرو بن عبد ود وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ولكن سبحان الله من الله عز وجل على البطل الاسلامي العظيم علي بن ابي طالب بقتل الفارس القرشي الكبير عمرو بن عبد ود وهرب بقيه الناس اللي كانوا معاه وتكررت محاولات المشركين مره واثنين وثلاثه وعشره وتصدى اسيد بن حضير رضي الله عنه بكتيبه من 200 مسلم لفرقه فرسان بقياده خالد بن الوليد واستطاع ان يردهم منهزمين يعني خالد بن الوليد ما قدرش على أسيد بن حضير وفرقته المسلمة في يوم الأحزاب وأحيانا كان بيدور الصراع حوالين الخندق لفترات طويلة لدرجة أنه في أحد الأيام فضل المسلمين سبحان الله يدافعوا عن الخندق من قبل صلاة العصر إلى ما بعد صلاة المغرب وضاعت عليهم صلاة العصر والحدث ده فريد جدا جدا في السيرة نادر جدا جدا أن يضيع فرد من المسلمين وهز المسلمين الأمر إزاي ممكن تضيع منهم صلاة حتى قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس بل إن في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله والشافعي رحمه الله أن الكفار أضاعوا على المسلمين في أحد الأيام صلاة الظهر والعصر والمغرب فصلوهم كلهم مع العشاء المقاومة فعلا كانت شرسة وأصيب فيها الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين والحصار طال مش هقول لك يوم ولا اتنين لا شهر كامل شهر كامل والموضوع زي ما هو صعب على المسلمين كان برضه صعب على الكفار ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون والكلام ده اتكلمنا عليه قبل كده في غزوه احد والكفار مش عارفين يتصرفوا واخيرا جالهم حل الحل كان عند اليهود واليهود زي ما جمعوا الأعداد دي كلها لسه برضه بيفكروا في استئصال المسلمين طب يعملوا إيه كان خارج مع المشركين أحد زعماء اليهود أحد عتاة اليهود حيي بن أخطب من أشدهم كفرا وحقدا وغلا وحسدا قال لهم ما فيش غير حل واحد بني قريظة بنو قريظة على جنوب الشرق لمدينة المنورة لو فتحوا الأبواب للمشركين عشان يخشوا المدينة يبقى خلاص انتهت المدينة ما بالكم لو حاربوا مع المشركين طبعا المشركين سمعوا الفكرة من حيي بن أخطب عجبتهم وافقوا فاضل بس إقناع بني قريظة بمخالفة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماح للمشركين بدخول المدينة لاستئصال الشعب المسلم بكامله وراح حيي بن أخطب عشان يؤدي المهمة القذرة والتقى حيي بن أخطب مع زعيم بني قريظة كعب بن أسد فقال له حيي إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر جئتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان على قادتها وسادتها قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه كعب رد عليه قال له إيه قال جئتني والله بذل الدهر ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء لكن حيي سبحان الله فضل يكلم كعب ويزين ليه الأمر ثم وعده إن تخلفت قريش وغطفان عنه أن يدخل معه في حصنه ويتحمل معه ما يحدث بعد ذلك وتحت تأثير شيطان بني النضير وقع شيطان بني قريظة وقرر التحالف مع المشركين لتنفيذ ما ذكره حيي لا نبرح حتى نستأصل محمدا ومن معه وكان التحالف بيقول ان مش بس هنفتح باب المدينة لدخول المشركين لا هنجهز فرق عسكرية للحرب ضد المسلمين كارثة يا اخوان كارثة فعلا المدينة على أبواب هلكة قريبة ماذا يحدث لو انساح عشر تلاف مسلح بالإضافة إلى يهود بني قريظة إلى داخل المدينة لا أحسب أن أحدا يبقى حيا في المدينة المنورة لازم تحط الحكاية دي في بالك علشان تفهم رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر للخيانة اللي حصلت من بني قريظة وبسرعة المخابرات الإسلامية نقلت الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف من خيانة اليهود وحاطط عليهم مراقبة وخبروني بالله عليكم هل من قبيل المصادفة أن يخون مئة بالمئة من اليهود في تعاملهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم هل من قبيل المصادفة أن يظهر الانحراف في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة لا شك إخواني وأخواتي أن هذا ليس مصادفة أبدا ولا شك أن هذا واقع لابد أن ندركه جميعا ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه حين قال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون شوف المعاني اللي بتيجي في ذهنك لما تسمع اللفظ القرآني أو كلما معقولة كل مرة كده مفيش مرة يكون فيها وفاء مفيش مرة يكون فيها أمانة أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم الكلام ده مش مصادفة أبدا الكلام ده قاعدة ولازم نعرفه كويس الخبر وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قبل ما ياخد أي رد فعل أراد أن يستوثق من الخبر أرسل مجموعة من الصحابة للتأكد فيهم سعد بن معاذ سعد بن عبادة عبد الله بن رواحة وغيرهم وبعدين قال لهم حاجة في منتهى الأهمية وركز معايا قال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه سبحان الله ولا تفتوا في أعضاد الناس يعني إن كانوا حقا قد غدروا فلا تذكروا ذلك أمام الناس عشان ما يحصلش إحباط وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس يا سلام حكمة ساعات المسلمين بينشروا أخبار وخطط وتسليحات وأعداد وإمكانيات العدو على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزيون يحس المسلم المشاهد لهذه الأخبار إنه مفيش أمل مفيش فايدة أبدا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ليس كل ما يعرف يقال وراحت المجموعة الإسلامية لبني قريظة واتكلموا معاه مباشرة سألوهم بمنتهى الصراحة أما زلتم على العهد جهر في ذلك الوقت يهود بني قريظة بالسوء سبحان الله سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا من رسول الله لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد كارثة يا إخوان رجع الصحابة بسرعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا عضل وقارة فاكرين عضل وقارة أي غدروا كغدر عضل وقارة القبائل التي غدرت بالمسلمين عند ماء الرجيع الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني حزن حزنا شديدا لهذا الخبر لدرجة أنه تقنع بثوبه يعني غطى راسه بالثوب ومكث طويلا صلى الله عليه وسلم يفكر إيه اللي هيحصل وبعدين سبحان الله رفع راسه فجأة وقال للمسلمين بصوت عال الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره بيحاول قدر المستطاع أن يرفع من همة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وعلى الرغم يا إخواني وأخواتي من محاولات الرسول صلى الله عليه وسلم لتجنب انتشار الخبر إلا أنه سبحان الله في لحظات شاء الله عز وجل للخبر أن ينتشر وطبعا ده برضه ليه حكمة واضحة جدا الابتلاء والتنقية والتمييز بين صفوف المؤمنين وصفوف المنافقين كل ما حدث من الأحزاب وحصار المدينة كان درجة من درجات الابتلاء أما الآن فقد وصل المسلمون إلى ما أسميه مرحلة الزلزال المرحلة التي يزلزل فيها المسلمون زلزالا لا يثبت فيه إلا الصادق حقا أما المنافق مهما كانت درجة نفاقه كبيرة ولا صغيرة لا شك أنه سيقع ربنا سبحانه وتعالى وصف الكلام ده في سورة الأحزاب قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من الشمال ومن الجنوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وخلي بالك وزلزلوا زلزالا شديدا مرحلة الزلزال مرحلة خطيرة لابد منها قبل أن يأتي النصر ولكن إذا أتت فالحمد لله معناها أن النصر قريب إن شاء الله شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب لكن المنافقين طبعا وضعهم مختلف المشركين حول المدينه من شمالها واليهود من الجنوب لا امل مطلقا في نظرهم في النجاه واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وبعضهم قال كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط وبدأ المنافقون في التسرب من الصف الفرار ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا الصف الحمد لله بدأ في التنقي من الشوائب بدأ في التنقي من المنافقين يبقى الحمد لله النصر بيقرب والرسول صلى الله عليه وسلم قائد عملي لازم ياخد ردود أفعال واقعية نعمل إيه دلوقتي الجيش الإسلامي في حراسة الخندق في شمال المدينة في منطقة خارج المدينة المنورة والنساء والأطفال في داخل المدينة واليهود إلى جوارهم أول حاجة فكر فيها صلى الله عليه وسلم إرسال مجموعة من الجند لحماية النساء والأطفال وعلى فكرة ما يروى من قصة دفاع السيدة صفية عن الحصن ضد اليهودي ورفض حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يهاجم اليهودي هذه رواية لا صحة لها السند فيها منقطع وفيها طعن لا يصح أبدا في صحابي جليل كحسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وما تنسوش أن حسان بن ثابت كان من الشعراء ولو حدثت فعلا الحكاية ديت لما تركه أحد من شعراء قريش دون هجاء يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعت فرقة لحماية الجبهة الداخلية في المدينة المنورة ولازم نفكر في الموقف من جديد وبسرعة الآن الحصار من قريش وغطفان واليهود هنعمل إيه؟ لازم نعمل محاولة لفك التحالف الرهيب ده الرسول حب يعمل عرض مادي يحاول بهذا العرض أن يفك التحالف يا ترى يعمله مع مين؟ مع قريش ولا مع اليهود ولا مع غطفان طبعا قريش مش هينفع تاريخ العداء طويل ودول مش جايين بس علشان فلوس لا هناك دوافع عقائدية كبرى وبرضه اليهود مش هينفع لأن حقدهم على الرسول صلى الله عليه وسلم كبير جدا جدا ودلوقتي قالوا كلام في حق المسلمين مش هيعرفوا يرجعوا عنه وفي نفس الوقت التعاهد معاهم مش مضمون لأنهم متعودين على الخيانة يبقى فاضل غطفان غطفان ما جاتش للحرب وهي متحرقة شوقا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم لا جاءت من أجل مال خيبر لو أعطيناها من مال المدينة ممكن ترجع ولو رجعت صف المشركين هيتفك يبقى نحاول في الاتجاه ده ده كان تفكير الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا عقد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع مع زعماء غطفان عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف ازاي اتقابلوا وازاي وصلوا ليه احنا مش عارفين المصادر لم توضح ذلك لكن يبدو انها كانت فرصة وفرصة سريعة جدا جدا لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد وقت لاشراك الصحابة في اللقاء او ان اللقاء كان على مستوى عالي جدا جدا من السرية فلم يشترك فيه من الطرفين الا الزعماء الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية المسلمين وعيينة بن حصن والحارث بن عوف من ناحية غطفان المهم اللقاء تم بعد مشاورات ومداولات طويلة استقر الطرفان على إعطاء غطفان تلت ثمار المدينة لسنة كاملة على أن تعود غطفان وتترك حصار المسلمين مرتزقة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علق هذه المفاوضات على قبول مجلسه الاستشاري لفكرة المفاوضات وبالذات سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدي الأوس والخزرج واشمعنى دول بالذات أولا لأنهم قريبين في المساكن بتاعتهم في المدينة المنورة من غطفان وعشان كده هم أدرى الناس بغطفان وبما يصلح مع غطفان والحاجة الثانية وهي الأهم أن ثمار المدينة هذه والتي ستكون ثمنا لفك الحصار ليست ملكا شخصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان هو زعيم المدينة المنورة وزعيم الدولة كلها وإن كان هو النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يحترم تماما الملكية الشخصية للأفراد الثمار ديت ملكية شخصية للأوس والخزرج علشان كده بعد اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم مع زعماء غطفان عمل اجتماع تاني مباشرة مع السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما وعرض عليهم الاتفاق اللي وصل ليه مع زعماء غطفان وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاكر ان ده عرض مغري جدا جدا ينقذ المدينة من الحصار الصعب الكلام ده تقريبا بعد شهر من الحصار في أواخر أيام الحصار يا ترى كان رد فعل زعيمي الأوس والخزرج إيه؟ يا ترى فرحوا بالعرض ده ولا رفضوه؟ شوف الرد بتاعهم شوف قد إيه في حكمة أول حاجة قالها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وهو بيرد الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إليها قال يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا شوف قد إيه الفهم وقد إيه الحكمة لو كان أمر ربنا أو حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبها يبقى خلاص المناقشة انتهت لازم هننفذ لازم هنطيع وإن كان رأيا بشريا ترى أن فيه المصلحة للمدينة نعرض رأينا فقال صلى الله عليه وسلم بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم فقال سعد بن معاذ سبحان الله حكيم فعلا قال يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان إحنا وغطفان كنا في الأول مشركين لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها أي من المدينة المنورة ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا يعني ضيافة أو بيع أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا به وأعزنا بك وبه شوف الكلام نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم يا سبحان الله عزه الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب جدا جدا برأيهم مع أنه كان رأيه مخالف وقال أنت وذاك سعد بن معاذ لما سمع الكلام ده مسك الصحيفة محى ما فيها من الكتاب ثم قال ليجهدوا علينا خلينا نشوف هيعملوا إيه وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زعماء غطفان يعلمهم برأي المجلس الاستشاري رفض المساومة والحقيقة يا إخواني رأي السعدين كان في منتهى العمق والحكمة ما كانتش أبدا نظرة عنترية غير مدروسة لا نظرة استراتيجية رائعة. مستقبل المدينة قد يتحدد بهذه المفاوضات. المشكلة مش في فقد ثلث ثمار المدينة، لا دي مش مشكلة قوي. لكن المشكلة إن غطفان هتحقق انتصار غير مقبول على الدولة الإسلامية. هتهتز صورة الدولة الإسلامية أمام غطفان، بل ستهتز أمام الجزيرة العربية بكاملها. ودولت مش من الزعماء النبلاء الشرفاء، لا، دولت مرتزقة مأجورين. هيتفتح باب الابتزاز المستمر للمدينة المنورة كل ما يحتاجوا فلوس هيجوا يحاصروا المدينة المنورة أما هذه الوقفة الصلبة الجريئة فإنها ولا شك ستهز غطفان من الأعماق وبالذات أنهم مش بيفكروا في أي حاجة غير المال والدنيا وطالب الدنيا ضعيف جدا جدا جدا أمام طالب الآخرة وطبعا ما ننساش ان ديار غطفان قريبه من المدينه المنوره وقريش ان اجلا او عاجلا هترجع هترجع لمكه هترجع لديارها اما غطفان فباقيه علشان كده لازم نحافظ كويس قوي على صورتنا قدام غطفان الحقيقه كان قرار في منتهى الحكمه والرسول صلى الله عليه وسلم اقره دون تردد وليعلم الجميع ان الشورى اصل من اصول الحكم في الاسلام وكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوحي بهذا الرأي مباشرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن حدوث القصة بهذه الصورة بيفتح للمسلمين أبواب الفكر والإبداع وإبداء الرأي لمصلحة الأمة الإسلامية وخرج المسلمون للجهاد من جديد وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر الصدق في كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه فحدث أمر شق على المسلمين كثيرا لكنه كان حلما لسعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب البطل الإسلامي الشاب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أصيب بسهم في ذراعه أو كتفه وكانت الإصابة شديدة الخطورة وكانت أزمة فوق كل الأزمات اللي فاتت هذا زعيم الأوس وهذا حكيم من حكماء المسلمين وهذا فارس من فرسان المسلمين وهذا هو المطاع في قومه وهذا الحبيب ليس فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل لله رب العالمين تخيل سعد بن معاذ قيمة كبيرة جدا جدا في الإسلام كانت أزمة كبيرة جدا يا ترى كان رد فعل سعد بن معاذ إيه للإصابة دي شاب بيصاب إصابة قاتلة وهو عنده 37 سنة تخيل بيقول إيه قال سعد يدعو الله عز وجل اللهم إنك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك واخرجوه قريش اللهم فاني اظن انك قد وطأت الحرب بيننا وبينهم انا بعتقد ان الحرب خلاص خلصت وان مفيش قتال هيحصل فان كان بقي من حرب قريش شيء لو كان ظني ده غلط ولسه في حرب فابقني لهم حتى اجاهدهم فيك يا سبحان الله وان كنت وضعت الحرب لو كانت الحرب خلاص خلصت فافجرها يعني ايه يا اخواني يعني افجر اصابتي خليها تزيد وتزيد واجعل موتتي فيها يا الله شاب عنده 37 سنة بيرجو من ربنا سبحانه وتعالى ألا يلتئم الجرح لكي يموت عندما يصبح الموت أمنية إخواني وأخواتي هذه موتة شهيد وهو مش ضامن لو عاش بعد كده أنه يموت بعد كده شهيد دي فرصة فيدعو الله الا تضيع هذه الفرصه ثم قال في اخر دعائه ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظه حتى في لحظاته الاخيره لا ينسى غدر بني قريظه لا ينسى هموم الامه الاسلاميه والموقف تازم جدا جدا اشد مراحل الزلزال وما عادش في الصف ولا منافق كله خرج خلاص ما عادش فاضل غير المسلم الصادق والمسلمين عملوا كل اللي عليهم حفرنا الخندق في وقت قياسي استحملنا الجوع والبرد حمينا الخندق بأرواحنا قتلنا بضراوة سهرنا تعبنا كفحنا عملنا مفاوضات عملنا مجال الشورى عملنا كل اللي ممكن يتعمل في ظروف زي دي وقبل كده وأثناء كده وبعد كده اجتهدنا في الدعاء عارفين ان النصر مش من عندنا أبدا عارفين انه من عند ربنا سبحانه وتعالى المسلمون كانوا يدعون الله تعالى أيام الأحزاب ويقولون اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول والمسلمون يؤمنون يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم خلاص عملنا كل اللي علينا يبقى الامتحان انتهى يبقى يجي نصر ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يجي ازاي يجي زي ما تعودنا بطريقة لا يتوقعها المسلمون بطريقة لا يستطيعون أن يضعوها أبدا في حساباتهم ليعلم الجميع أن الناصر هو الله عز وجل إزاي النصر حصل من هم جنود الرحمن في الأحزاب كل اللي قلناه في بدر ممكن نقوله في الأحزاب لكن أنا هختار لكم ثلاث جنود بس من جنود الرحمن نتكلم عليهم الجندي الأول نعيم ابن مسعود نعيم ابن مسعود رجل من المشركين لا يتوقع إسلامه أبدا أبدا أبدا في هذا التوقيت يكاد يكون مستحيل ليه أنا بقول الكلام ده أقول لكم اسمه بالكامل علشان تعرفوا إنه صعب أوي أوي أوي يسلم في الظروف دي نعيم ابن مسعود ابن عامر الأشجعي الغطفاني يا الله من قبيلة غطفان المحاصرة للمسلمين سبحان الله كيف لرجل من هذا الجيش القوي المحاصر للمسلمين بعد أن مر شهر على الحصار وقد ينهار المسلمون في أي لحظة وبالذات بعد خيانة اليهود كيف له أن يترك جيشه القوي لينضم إلى الجيش الضعيف المهدد بالموت في أي لحظة ده لعل بعض المسلمين سبحان الله قبل كده كان نفسهم نعيم بن مسعود يسلم من سنة أو اتنين أو أكتر لكن سبحان الله لو أسلم قبل كده أو بعد كده ما كانش هيبقى ليه دور في رفع الحصار عن المسلمين لكن كل شيء محسوب إن كل شيء خلقناه بقدر جاء نعيم بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي غطفان لم يعلموا بإسلامي فمرني ما شئت فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد يعني لو انضميت لينا مش هتفرق كتير احنا 3000 هنبقى 3000 واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش تعمل ايه لكن ربنا سبحانه وتعالى هداه لفكرة عجيبة جدا جايز لو قعد يفكر عشرة أو عشرين سنة ما يوصلش ليها والرسول نفسه ما خطرتش على باله ولا على بال حد من حكماء الصحابة لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد للنصر أن ينزل على المسلمين فسينزل ولا معجز له سبحانه وتعالى ونعيم بن مسعود يا إخواني وأخواتي شخصية معتبرة قيادية معروفة عند اليهود وعند قريش ذهب مباشرة إلى اليهود بني قريظة وقال لهم وطبعا هم فاكرينه مشرك ويعلمون أنه من قادة غطفان وله معرفة ببواطن الأمور وما يجري خلف الأبواب قال لهم قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت قال فإن قريشا ليسوا مثلكم البلد بلدكم فيه أموالكم ونساؤكم وأبناؤكم لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره وإن قريشا قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فإن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم كلام خطير جدا جدا بيقول لهم قريش لما تزهق من الحرب هترجع وهتسيبكم والرسول صلى الله عليه وسلم هينفرد بيكم فقالوا وما العمل يا نعيم قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن قالوا لقد أشرت بالرأي وبعدين نعيم سبحان الله راح لقريش وقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم قالوا نعم عارفين راجل مشهور قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقد عهد محمد وأصحابه وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم وبعدين راح لغطفان قال لهم نفس الكلام شوف بقى هيحصل إيه قريش شعرت بالقلق وكذلك غطفان أرسلوا رسالة سريعة على اليهود وعلى حظهم سبحان الله الرسالة كانت يوم السبت أو قل بتدبير رب العالمين كانت يوم السبت وانتوا عارفين السبت أجازة رسمية عند اليهود المهم قالت قريش لليهود إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك القراع والخف يعني الدواب والمشي اللي معاهم فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا مش هنقدر نصبر أكتر من كده يلا نحارب اليهود بعتوا لهم وقالوا والله يعني النهارده السبت ما نقدرش ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن كلام بقى نعيم بن مسعود قالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم فبعثوا إلى اليهود وقالوا إنا والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا فقال اليهود صدقكم والله نعيم سبحان الله فدبت الفرقة بين الفريقين وتفتتت الأحزاب سبحان الله إيه رأيكم إزاي أسلم نعيم بن مسعود في الوقت ده بالذات وازاي جات له الفكره وازاي طبقها وازاي وقع فيها اليهود وازاي وقع فيها حكماء قريش وغطفان وازاي ما حصلش تحقيق ومحاولات لكشف الحقيقه ازاي وازاي وازاي مفيش الا اجابه واحده بس انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ده احد جنود الرحمن في الاحزاب نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الجند الثاني الريح والريح جند هائل من جنود الرحمن سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى بعت ريح شديدة جدا جدا قاسية البرودة على معسكر الكافرين لم تترك لهم خيمة إلا وقلعتها ولم تترك لهم قدرا إلا وقلبته ولم تترك لهم نارا إلا وأطفأتها الريح شديدة جدا جدا على الكفار وهينة على المسلمين وليس بينهم إلا عرض الخندق سبحان الله وصلت شدة الريح واختلطها إلى الدرجة التي دفعت المشركين لأخذ قرار العودة دون قتال وفك الحصار رفع الحصار عن المدينة المنورة تخيل إزاي الريح اختارت مكان وسابت مكان خليك فاكر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وليه الريح ما جاتش من أول يوم ليه استنت شهر كامل علشان يتم اختبار المؤمنين ويتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق طب وليه ما جاتش اقوى شويه علشان تهلك الكفار زي ما اهلكت عاد وثمود لان كل الكفار دولت او معظمهم هيسلم ويبقى بعد كده جيش الاسلام سبحان الله الكون يجري وفق نواميس غايه في الدقه والاعجاز الجند الثالث الملائكه وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وهنشوف في حديث بني قريظة بعد شوية إن الملائكة شاركت في الحرب بل وشارك جبريل عليه السلام نفسه ورجعوا اللي قلناه على الملائكة في غزوة بدر وتم نصر الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل حذيفة بن اليمان إلى معسكر الكفار ليطمئن على سير الأحداث وعلى فعل الرياح بهم وعلى أثر الفرقة التي أحدثها نعيم بن مسعود رضي الله عنه فعاد حذيفة بالخبر الجميل وبالنصر العظيم لقد عزم الجميع على الرحيل الله أكبر ولله الحمد كل ده من غير قتال تقريبا من المسلمين يا الله شوف ربنا بيقول ايه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا سبحانه وتعالى وانتهت واحدة من أعظم معارك المسلمين مع أنه لم يحدث فيها قتال وكأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا ليس المطلوب هو تحقيق النصر ولكن المطلوب هو العمل من أجله المطلوب هو قرار الجهاد المطلوب هو الثبات في أرض المعركة المطلوب هو صفات الجيش المنصور أما النصر فينزل بالطريقة التي أراد الله عز وجل وفي الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى وإن كانت قصة الأحزاب انتهت فقصة بني قريظة لم تنتهي بعد اليهود أعداء الله وأعداء المؤمنين وأعداء الحق وأعداء الأخلاق الحميدة وأعداء كل خير الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من الخندق بعد صلاة الصبح وذهب إلى بيته بعد غياب قرابة شهر وبعد عناء كبير ومشقة بالغة واغتسل صلى الله عليه وسلم عناء فترة طويلة جدا فإذا بجبريل عليه السلام قد جاءه عند الظهر فقال له قد وضعت السلاح والله ما وضعناه يعني احنا الملائكة لم نضع السلاح بعد بل في رواية السيدة عائشة شوف الرواية دي جميلة عند الطبراني والبيهقي تقول فكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه جبريل سبحان الله يقاتل جبريل عليه السلام قتالا حقيقيا في أرض المعركة قال جبريل اخرج إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين لمين فأشار إلى بني قريظة وفي رواية أن جبريل قال إني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب يا الله وهكذا سار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكة أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر المسلمين بالتوجه السريع إلى بني قريظة مفيش راحة مفيش استجمام بعد الشهر الطويل ده الراحة هناك في حتة تانية خالص الراحة في الجنة أما الدنيا دار عمل لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وهكذا اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في ثلاثة آلاف مقاتل ده غير الملائكة في حصار بني قريظة واستمر الحصار مدة عجيبة جدا رقم غريب جدا 25 ليلة تقريبا زي الحصار اللي كان عند المدينة المنورة تخيل ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال تحول المسلمون من محاصرين إلى محاصرين في لحظات وفضل الحصار زي ما قلنا 25 ليلة تخيل بعد كل تعب الخندق لسه المسلمين فيهم جهد يحصروا 25 ليلة وفي النهاية قذف الله عز وجل الرعب في قلوب اليهود فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهم كان بإمكانهم المطاولة في الحصار والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهم أن يقيدوا وقيدوا بالفعل فجاءت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلي بالك الأوس كانوا حلفاء بني قريظة في الجاهلية بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج ولو تفتكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقرر يقتل بني قينقاع لكن جاء عبد الله بن أبي بن سلول زعيم الخزرج واستنقذهم منه فجاءت الأوس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء أي بني قريظة موالينا فأحسن فيهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة جميلة جدا قال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى يا ريت واحد مننا يحكم فيهم قال فذاك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا وده أعظم واحد فيهم قالوا قد رضينا فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ كان في المدينة ساعتها وكان عنده الإصابة الكبيرة اللي قلنا عليها قبل كده فجابوه من المدينة المنورة راكب على حمار الأوس أول ما شافوه تلفوا حواليه قالوا يا سعد أجمل في مواليك فأحسن فيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم وهو ساكت رضي الله عنه ما بيردش عليهم كل شوية يكلموه كل شوية يكلموه لحد ما قال لهم قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم لما سمعوا الكلمة دي عرفوا أن سعد هيحكم حكم شديد قوي على بني قريظة وجه سعد وصل للمكان اللي فيه الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم شافه قال للصحابة خلي بالكم من قيمة سعد بن معاذ عند الحبيب صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فقام الصحابة احتراما لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ونزلوه من فوق الحمار وقعدوه وقالوا يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك قال سعد وخلي بالك من كلامه في منتهى الأدب قال وحكمي نافذ عليهم يعني اللي هقوله هيحصل فيهم قالوا نعم قال وعلى المسلمين محدش يعترض من المسلمين قالوا نعم قال وعلى من ها هنا وأعرض بوجهه رضي الله عنه وأرضاه وأشار ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم هو مش عايز يقول وحكمي نافذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال الكلمة دي فالرسول صلى الله عليه وسلم رد قال له نعم وعلي سبحان الله إن حكمك سينفذ علي قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال الرسول صلى الله عليه وسلم صاح بعد هذه الكلمة قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا الله وفعلا بدأوا في تنفيذ حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وجمعوا اليهود يهود بني قريظة وقتلوا الرجال جميعا تقريبا حوالي 400 بعض الروايات 700 وقتل معهم حيي بن أخطب وحيي بن أخطب زي ما وعد قبل كده كعب بن أسد قال له لو رجع غطفان وقريش هخش معاكم في الحصن دخل فعلا في الحصن معاهم وقدم للقتل وطبعا تاريخه اسود طويل مع المسلمين وشوف بقى بيقول ايه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيتقتل قال والله ما لمت نفسي في معاداتك ولكن من يغالب الله يغلب يا الله شوف عارف ان هو بيغالب رب العالمين سبحانه وتعالى بيحارب رب العالمين سبحانه وتعالى يقر بذلك عند موته ثم يقول ايها الناس لا باس بامر الله كتاب وقدر وملحمه كتبها الله على بني اسرائيل ثم جلس فضربت عنقه فقتل ولم يقتل واحد من بني قريظه كان اسمه عمرو مش معروف اسمه الكامل ايه ليه يا اخواني لأنه كان مسافرا وليس في بني قريظة وقت الغدر يعني واضح أن القتل دهوت نتيجة غدر بني قريظة اللي ما غدرش معاهم وكان بره الحصن ما اتقتلش معاهم ومفيش هنا يا إخواني وأخواتي مجال إن حد يقول إن كان في تجاوز في قتل 400 أو 700 من بني قريظة أبدا هو ده اللي كانوا عايزين يعملوه بالضبط في أهل المدينة المنورة في شعب المدينة المنورة بالكامل مع أنهم كانوا على عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا هيفتحوا الأبواب لقريش وغطفان كما قالوا ليستأصلوا محمدا وأصحابه جميعا والجزاء من جنس العمل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وسبحان الله بعد ما انتهت قصة بني قريظة استجاب الله عز وجل لدعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه فانفجر جرحه سالت منه الدماء حتى خرجت من خارج الخيمة رضي الله عنه وارضاه ليلقى ربه سعيدا راضيا كفاية قوي قوي في حق سعد بن معاذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه والكلام في البخاري قال وقف كتير قوي قوي فكر في اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ده اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ سبحان الله تخيل الصحابة لما شالوا سعد بن معاذ لقوا الجنازة بتاعته خفيفة قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تحمله سبحان الله قيمته كبيرة جدا جدا في ميزان الإسلام رضي الله عنه وأرضاه مع أن كل عمره في الإسلام يا إخواني وأخواتي ست سنين ست سنين بس كل قصته في الإسلام سبحان الله ومع ذلك إنجازه ممكن ناس ما تقدرش تعمله في 30 و40 و50 سنة فرضي الله عنه ورضي الله عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم أجمعين دي كانت قصة الأحزاب وبني قريظة كانت فعلا موقعة عجيبة بلا قتال تقريبا وكفى الله المؤمنين القتال لكنها كانت امتحان عظيم جدا جدا لم يثبت فيه إلا الصادق حقا وكانت في نفس الوقت غزوة فارقة فرقت بين مرحلتين رئيسيتين في السيرة ما قبل الأحزاب شيء وما بعد الأحزاب شيء قبل الأحزاب كان الاضطراب والقلق والمشاكل الكتير قوي قوي وعدم الاستقرار أما بعد الأحزاب فقد نضجت الدولة الإسلامية نضجا جعلها قادرة على الوقوف بصلابة في وجه كل أعدائها رسخت الأحزاب أقدام المسلمين في الجزيرة العربية ولن يجرؤ أحد بعد ذلك على تحدي هذا الكيان الصلب الجديد لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني وأخواتي في منتهى العمق في تحليل لغزوة الأحزاب لما قال بعد ما الكفار مشيوا قال كلمة جميلة جدا قال صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم فعلا الفترة اللي كانت بين الهجرة والأحزاب كانت فترة تأسيس للدولة الإسلامية الفترة اللي هتيجي بعد الأحزاب هتكون فترة تمكين لدين الله عز وجل في الأرض سنرى فيها الصلح الحديبية وفتح خيبر ومؤتة وفتح مكة وحنين وتبوك هنشوف فيها المراسلات إلى ملوك العالم وأمرائه هنشوف فيها انتشار دين ربنا سبحانه وتعالى في المدن والبوادي هنشوف فيها تسابق الوفود لإعلان إسلامهم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم هتكون فترة فعلا سعيدة وكل أحداث السيرة سعيدة وكيف لا وهي حياة أفضل العالمين وخير البشر وسيد الدعاة وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في أعلى عليين وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يربط على قلوب المؤمنين وأن يستعملنا لدينه وأن يرزقنا الشهادة في سبيله إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته